السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع سلسلة السابقون حقيقة النهاردة لقاء رقم 10 يعني المفروض النهاردة يبقى 10 رمضان وربنا يبارك فيكم تلت شهر عدى واحنا بنتكلم عن علو الهمة فعايزين نعرف آه، عملنا ايه في العشرة اللي فاتوا ختمنا القرآن كم مرة آه، ذكرنا ربنا كم مرة استغفرنا كم مرة صلينا كم ركعة قيام ليل يا ترى صلينا التراويح في المسجد ولا صليناها في البيت ولا ما صليناش خالص آه، اخبارنا ايه مع الصيام صمنا صيام حقيقي ولا آه، صمنا بس عن الاكل والشرب وخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فاحنا عايزين صيام حقيقي العين تصوم عن النظر الى الحرام والاذن تصوم عن سماع الحرام والايدين تصوم عن الحرام والرجل تمشي آه، ت- ت- تصوم عن المشي الى الحرام والقلب يصوم عن كل شيء الا عن محبه الرحمن جل جلاله عايزين صيام حقيقي بجد بالقلب والجوارح واللسان وربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ندخل من باب الريان الذي اعده الله عز وجل للصائمين كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري تعالوا النهارده نكمل مع سلسله السابقون الحقيقه احنا اتكلمنا في المره اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين عن آه، علو همه الشباب واحنا قلنا عشان آه، نبقى محوطينك من كل ناحيه عشان تعرف ان انت محاصر يعني هنتكلم عن علو همه الشباب تقول لي لا انا مش شباب انا كبير نتكلم عن هو علو همه الشيوخ تقول لي لا ده انا لسه صغير يعني لسه صبي صغير. هنتكلم عن علو همه الصبيان هتقولي لا ده انا معلش انا امراه انا مش آه، هنتكلم برضه عن علو همه النساء فانت محاصر من كل مكان فسلم نفسك سلم نفسك بس مش لينا لله سبحانه وتعالى ولسان حالك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ولسان حالك وعجلت إليك رب لترضى لو حضراتكم فاكرين الحلقة اللي فاتت احنا وقفنا عند آه، مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين وعن دعوته الجميله الرقيقه ودايما بنقول يا جماعه الداعيه لازم يكون انسان رحيم عامل زي ال- الطبيب اللي بيعالج المريض ما بيستعملش اول ما بيستعمل المشرط وانما بيستعمل في الاول الحبايه والكبسوله والمرهم والقطره ومع البسمه الحانيه وسبحان الله يعني ال- الدكتور يا جماعه يعني آه، بسمته والله العظيم بتؤثر جدا جدا في المريض لها اثر عظيم انا لما كان الواحد مثلا يحصل له تعب ويروح لدكتور آه، والله اول ما اخش بس وك- واشوف الوجه بس كده لو الوش ما شاء الله مبتسم بحس ان خفيت خلاص مش محتاج اي حاجه ولو الوش بقى على العكس بقى ضارب ال 1111 ومكشر وقافل الدنيا انا بحس ان انا عيت اكتر يعني وده بيفكرني بقى بدكتور يعني على سبيل كده على هامش السيره زي ما بيقولوا يعني دكتور بقى كان يعني كان متفائل زياده عن اللزوم فما كانش يحب حد يقول له انا مريض او جايب لك واحد مريض فجاء الواحد في يوم من الايام آه، كان معاه ابن عمه مريض فدخل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام قال له معايا ابن عمي مريض قال له لو سمحت آه، ما احبش اسمع كلمه مريض قول لي اظن انه مريض آه، قال له خلاص معايا ابن عمي اظن انه مريض فدخل ابن عمه فالدكتور كشف عليه وكده قال له انت بقى اللي اظن انك مريض قال له ايوه يا دكتور طب فكشف عليه والمهم خلص الموضوع وراح مديله علاج خلص عليه تاني يوم آه، الراجل طبعا خلص خلاص يعني فتاني يوم ابن عمه بقى جاي للدكتور فدخل عليه السلام عليكم يا دكتور قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ترى اخبار ابن عمك ايه لا اظن انه مريض قال له الحمد لله اظن انه مات واخد بالك يعني فايه فيعني المقصود النهارده ده كله ان ال- ان الداعيه ده عامل زي زي الطبيب زي الدكتور يعالج بالاسلوب الحاني وبال وبعدين ده ده انا عايز ادي نصيحه لاخواننا الدكاتره اقسم بالله انا كنت اتمنى اكون دكتور يعني ان الواحد ي- يستثمر آه، ال- المهنه اللي هو فيها او ال- او الخير اللي هو فيه ده في انه يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى انت دكتور وبتعمل كشوفات يوميا 30 كشف 40 كشف بينك وبين ربنا وما تعلقش يافطه يعني ان اعمل كشفين ثلاثه لله جاي لك واحد حسيت كده من من من سمت الوجه كده انه انسان فقير لا يمتلك اي شيء آه، في ساعتها على طول آه، بينك وبينه كده هو الراجل دفع الكشف بره لل- لل- للتمرجي مثلا او للاخ اللي قاعد بره فدفع كام مثلا 50 جنيه لما يخش حضر ال 50 جنيه خليها معاك كده واول ما تلاقي واحد كده سمته كده شكله غلبان وفقير ويا دوب يعني ال 50 جنيه دي هي اللي حيلته يعني فانت حضرتك ربنا يبارك فيك خد ال 50 جنيه قول له يا حاج ربنا يبارك فيك ال- ال- الروشته وصلت الحمد لله وكمان بيجي لك طبعا عينات آه، علاج مجاني اديله كمان علاج مجاني من عندك وربنا يكرمه بس استثمر ده كله في دعوته الى الله اخبار حضرتك ايه انا عايز اطمن عليك بتصلي في مسجد ايه والله بصلي في مسجد فلان طب ان شاء الله اقابلك بكره في صلاه الظهر عشان اطمئن عليك هو ممكن يكون راجل ما بيصليش اصلا وممكن يقول لك ويعترف يقول لك والله انا ما بصليش قول له طب معقوله يا خبر ابيض امال احنا هنطلب الشفاء ازاي ربنا يبارك فيك وانا اللي بشفي ده ربنا اللي بيشفي واذا مرضت فهو يشفين انا يعني بالنسبه لك ما انا الا سبب فربنا يكرمك ان شاء الله نصلي عشان ندعي وربنا يكرمنا ويدخلنا الجنه وربنا يجمعنا واياك في الجنه وتبتدي تطمئن عليه يبقى انت كده كسبت انسان مسلم كان شارد وبعيد تماما عن آه، آه، يعني اهل الطاعه واكتسبته بايه بكشف ايه يعني غرمت ايه ولا حاجه ولا حاجه سوى انك انت فقط يعني حطيت السماعه على جسمه وعرفت ايه اللي عنده بفضل ربنا سبحانه وتعالى وكتبت له على ورقه العلاج بتاعه. الشاهد في موضوعنا نرجع بقى لموضوعنا فاحنا بنقول يعني عايزين الدعاء يكون عندهم رقه وعندهم آه، رحمه بالناس وزي ما قلت لك احنا اللي محتاجين للناس مش هم اللي محتاجين لنا. لا معلش لا ده الناس محتاجين لنا لا والله العظيم احنا اللي محتاجين لهم. طب ازاي؟ هقول لك انا. الهدايه ابتداء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فانت لو بتدعو ناس او بتدعو انسان فلو ربنا مقدر له في اللحظه ديت الهدايه فانا اللي محتاج ان هو يكون في ميزان حسناتي وهو كده كده ربنا قدر له الهدايه هيهتدي على ايدي او أو على ايد غيري، فمين اللي محتاج يكون في ميزان حسناته؟ انا، يبقى انا اللي محتاج له، خدت بالك؟ وسبحان الله والله العظيم الداعية لما بيكون رحيم ويكون عنده رقة في القلب ويكون عنده إحساس بالناس وآلام الناس بيكون قريب جدا من الناس ويكون دعوته بفضل الله إن لم تكن مؤثرة فعلى الأقل لا تفسد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى وأمثلة كثيرة جدا جدا في حياتنا الدعوية يعني سبحان الله لما نيجي بقى نتكلم عن علو الهمة في الدعوة نتكلم فيها تعالوا نشوف أمثلة تانية من الشباب الشباب اللي هم يعني آه يعني سبحان الله هم اللي اعتمد عليهم النبي عليه السلام في بداية تأسيس الدولة الإسلامية اعتمد عليهم في الهجرة واعتمد عليهم في تأسيس الدولة واعتمد عليهم في الغزوات والسرايا والحروب صلى الله عليه وآله وسلم تعال نشوف مثال تاني من الشباب اللي كان عنده همة عالية جدا زيد بن زيد بن ثابت زيد بن ثابت آه، رضي الله عنه وارضاه لما اسلم كان عنده كام سنه يا جماعه كان عنده 13 سنه فراح للنبي عليه السلام وكان نفسه طبعا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فالنبي طبعا رده لان كان لسه سنه ما بلغش ال 15 سنه والنبي عليه السلام كان يرد من كان اقل من 15 سنه فرده فزيد بن ثابت ما قالش بقى بارك يا جامع والحمد لله واديني يعني ايه عملت اللي عليا وخلصت ابدا راح يبكي لامه فامه قالت له خلاص نشوف ايه الموهبه اللي ممكن تعملها او الخدمه اللي تقدر تقدمها لهذا الدين من غير ما تكون بتحارب فراحت بيه للنبي عليه السلام قالت له يا رسول الله ان هو عنده قدره عاليه جدا جدا على الحفظ ما شاء الله والفهم فالنبي عليه السلام لما حس فيه بحته النجابه الجميله دي فطلب منه قال له يا زيد اني لاخشى على هذا الكتاب من اليهود فاريد منك ان تتعلم لغه اليهود اللغه العبريه تخيلوا يا شباب اتعلم اللغه العبريه في قد ايه؟ يعني لك ان تتخيل حضرتك كده انا بقول لحضرتك اتعلم لي اي لغه عبريه لغه انجليزيه فرنسويه الماني اي لغه هتعلمها في قد ايه؟ عشان تتقن اللغه دي على الاقل يعني يوم ما نقول ما اتعلمتش خالص سنتين ثلاثه اربعه فاهم ازاي؟ لا ده في 13 يوم وفي روايه في 18 يوم اتقن مش تعلم اتقن اللغه العبريه كان هو اللي بيستقبل الرسائل اللي بتجي له- اللي بتيجي للنبي عليه السلام من اليهود وهو اللي بيرسل الرسائل من النبي عليه السلام لليهود يا خبر ابيض في 13 يوم او 18 يوم زيد بن ثابت يتقن اللغه العبرانيه اي نعم وبعض الروايات ان هو اتقن لغتين في الوقت دوت اللغه العبريه واللغه السريانيه ده مين زيد بن ثابت زيد بن ثابت ده اللي كان بيكتب الوحي ل... بس برضه على هامش السيره كده يعني موضوع اللغات بيفكرني برضه واحد حبيبنا وسامحوني يعني بس من باب ان احنا نرتب الجلسه ديت عشان آه، نحس ان احنا قاعدين مع بعض مش مجرد برنامج بيلقى على اسماعكم انا عايز احس ان احنا قاعدين مع بعض متعايشين مع بعض آه، نحس ان احنا اخوه واصدقاء وحبايب وبالبلدي كده ان احنا اسره واحده آه كان في واحد راجل طيب جدا ودي طرفه يعني على سبيل ال آه واحد راجل بسيط جدا جدا يعني وراجل يعني يعني آه امي ولا يعرف الكتابه ولا القراءه فليه قريبه كان مسافر فرنسا وقاعد شغال هناك بقاله 10 سنين فراح بعت له آه، قال له بالله عليك تبعت لي تأشيرة عشان أروح أسافر فرنسا ونفسي أشوف فرنسا و- وخصوصا برج إيفل اللي موجود في نيويورك ده حاجة يعني تحفة فاهم إزاي برج إيفل في نيويورك المهم يعني فعديها المهم يعني فإيه فعايز يروح فرنسا يشتغل هناك يعني فقال له طيب فاتصرف له في تأشيرة وبعت له هناك فرنسا قعد مع ابن عمه ده كام يوم وبعدين قال له طب أنا دلوقتي هنزل أشتغل انا لا بعرف اتكلم فرنساوي ولا اي حاجه طب اشتغلت وعايز اروح اكل هدخل مطعم اقول لهم ايه انا ما اعرفش اتكلم قال له بسيطه خالص ده هي اللغه الفرنساوي هي اللغه المصري بالملي بس زود في اخر كل كلمه حرف الواو قال له تتكلم قال له طبعا قال له طب خلاص يعني بالم... يعني اي كلمه بقولها بالمصري بس زود حرف قال له حرف, حرف الواو بس كده بقى فرنساوي قال له خلاص ماشي راح اشتغل تاني يوم وبعدين جاع فدخل مطعم جات له البنت اللي شغاله في المطعم ومعاها ال ال بتاع الكتالوج اللي فيه ال- المنيو زي ما بيقولوا يعني اللي فيه القائمه بتاعت الاكل فبتوريها له طبعا مش عارف فرنساوي قال لها شوفي يا بنت الحلال سيبك من الحاجات دي كلها انا كل اللي عايزه يا بنت الحلال آه، طبق فولو وطعميتوه وطرشوه ومخللوه وعيشوه قالت له برضو قال لها لا سخنوه كده يعني فاهم ازاي صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم الشاهد في الموضوع ان زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه تعلم اللغه العبريه في 13 او 18 يوم فوق ده كله كان هو اللي بيكتب الوحي كان من ضمن كتبه الوحي كان كتاب الوحي كانوا كتير جدا كان من ضمن كتبه الوحي البارزين جدا كان زيد بن ثابت كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فوق ده كله كمان كان زيد بن ثابت هو الذي تولى جمع القران في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين زيد بن ثابت آه، أبو بكر الصديق لما اتقتل عدد كبير جدا جدا طبعا من آه، من المسلمين في معركة اليمامة فخاف الناس على آه، القرآن أن يذهب لأن عدد اللي اتقتلوا كان حوالي 70 من القراء فخاف الناس على ذهاب القرآن فسيدنا عمر بن الخطاب كلم أبو بكر الصديق يعني لماذا لا نجمع القرآن في مصحف واحد فأبو بكر من شدة اتباعه وحبه للنبي عليه السلام قال هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا يكون حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم شوف قد إيه حبه للاتباع مش أي رغم إنه بيعمل خير ما بيعملش حاجة غلط فما زال عمر يكلم أبا بكر حتى شرح الله صدره لذلك المهم راح جايب زيد بن ثابت قال يا زيد أنت رجل لا نتهمك في دينك رجل أمين ورجل فاضل من خيرة الناس وسيرتك ما شاء الله فأريد منك أن تجمع القرآن في مصحف واحد وجمع معاه ثلاثة أربعة من قريش قال له فإن اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش فإنما القرآن نزل بلغة أهل قريش وبالفعل آه، سيدنا زيد بن ثابت جمع الناس وبداوا يكتبوا القران بفضل الله سبحانه وتعالى وبدا يجمع القران يقول زيد بن ثابت معلقا على هذه الامانه والمهمه العظيمه شوف يا اخي سبحان الله شوف الهمه وصلت لدرجه ايه ان اي مسلم على وجه الارض منذ آه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم والى يوم القيامه كل من قرأ حرفا من كتاب الله فهو في ميزان حسنات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم آه، طبعا ابو بكر وعثمان اللي هم جمع القران وزيد بن ثابت زيد بن ثابت كل ما تقرا حرف يكون في ميزان حسناته لو قرات مثلا يعني حضرتك آه، في المصحف بتاع الملك فهد الله يرحمه ال- المصحف بتاع المدينه الصفحة فيها حوالي 15 سطر السطر فيه حوالي 40 حرف يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات كما نص ذلك الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف أو ميم حرف يعني 6000 حسنة في صفحة واحدة تخيل لحضرتك الورد بتاعك في اليوم 10 أجزاء خمس أجزاء ثلاث أجزاء تخيل يتكتب في ميزان حسناتك ويتكتب في نفس الوقت في ميزان حسنات زيد بن ثابت الى يوم القيامه هو نفسه بيتكلم عن المهمه دي بيقول والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان ايسر علي او اهون علي من جمع القران كانت مهمه عظيمه جدا جدا دي امانه أمانة عظيمة جدا بيجمع كتاب الله عز وجل فجمعه من الصدور ومن اللخاف ومن الرقاع ومن العظام لحد ما سبحان الملك لحد ما في الآخر خالص وجد آية وكان لما يجمع آية كان لابد إن يكون اتنين من الرجال يكون عندهم الآية ديت فوجد آخر آية حب إنه يج- يدور عليها وكده فوجدها عند خزيمة ابن ثابت خزيمة ابن ثابت خزيمة ابن ثابت الذي جعل الله عز وجل شهادته بشهادة رجلين وكان ليها موقف جميل جدا جدا إن النبي عليه السلام كان في يوم من الأيام اشترى جمل من واحد من الأعراب فالمهم قال له يعني اشتريت منك هذا الجمل على ان انقذك الثمن في آه، بمجرد ما نوصل المدينه قال له خلاص اتفقنا وحددوا الثمن وكل حاجه والنبي عليه الصلاه والسلام ساب الجمل مع صاحبه يعني مجرد بس اتفق معاه تبيع الجمل ده ابيعه بكام مثلا ب 1000 دينار مثلا يعني طيب ال 1000 دينار اول ما اوصل هسلمها لك وتسلمني الجمل اتفقنا اتفقنا وانصرفوا على هذا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما ثبت في الصحيحين المهم الاعرابي قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو وهو ماشي راح واحد مقابله ما يعرفش اصلا ان النبي اشترى الجمل ده فبيقول له اتبيع هذا الجمل قال ابيعه بكم آه، مثلا قال له ب 1500 قال له خلاص هو نصيبك انت وراح راجع للنبي عليه السلام قال له انا رجعت في البيع قال له ازاي يا اعرابي انا اشتريته منك قال وانا وانا ما بعت ازاي ده انا اشتريت قال له ما بعت فخزيمه بن ثابت معدي فسمع النبي عليه السلام بيتكلم مع الاعرابي دوت فبيقول له ما ما ما يعني ايه اللي في ايه يا رسول الله؟ قال له اشتريت منه هذا الجمل فعمل كذا وحكى له القصه. فقال اشهد يا رسول الله على على هذا. قال تشهد عليه؟ قال اشهد بصدقك يا رسول الله. طب انت ما شفتش مش مهم انا مصدقك يا رسول الله هو ده اللي حصل فاهم ازاي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين ودي كانت الآية التي جمعها زيد بن ثابت من خزيمة ابن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين. فزيد بن ثابت جمع القرآن في عهد أبي بكر. وبعد كده خدوا الصحف ديت وحطوها عند عمر بن الخطاب بعد موت ابي بكر ثم بعد ذلك بعد موت عمر وضعها عند بنت ابنته حفصه وفضلت عند حفصه لحد سيدنا عثمان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري لما حدثت بقى الفتوحات والمغازي في ارمينيا واذربيجان الى غير ذلك حدثت مقتله عظيمه جدا وبعدين كانت في مشكله تانية ان اختلط بقى جيوش المسلمين اللي جاي من العراق واللي جاي من الشام واللي جاي من الجزيره فطبعا قراءه اهل الشام تختلف عن قراءه اهل العراق فدول بيقرأوا بقراءة ودول بيقرأوا بقراءة فطبعا حصل ان في بعض الصحابة ما كانوش يعرفوا ان القرآن نزل على سبعة احرف وان كلها صحيحة واخد بالك يعني كل القراءات دي صحيحة فهم فكروا ان دولت آه، بيخلطوا في القرآن ودول فكروا ان هم بيغ- بيغلطوا في القرآن حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا فدخل حذيفة بن اليمان وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الفتن إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه ودخل على آه، عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين أو أدر- أدرك الناس حتى لا يختلفوا على كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى ايه اللي حصل؟ قال له حصل كذا وكذا. فسيدنا عثمان بن عفان يستأذن حفصة رضي الله عنها وارضاها في ان هي تأتي اليه بالصحف فجابت له الصحف فأمر زيد بن ثابت مرة تانية أن يجمع المصحف على نسخة واحدة على نسخة واحدة وأن تحرق كل النسخ المخالفة لهذه النسخة حتى يتوحد هذا المصحف بين الأقطار وفي كل الأمصار بفضل الله سبحانه وتعالى مين اللي قام بده كله؟ زيد بن ثابت بالله عليك تقدر تقوم بمهمه زي دي فكر كده وزي ما قلت لك اوعى تحتقر نفسك خلي عندك همه عاليه اوعى تقول هو انا مين عشان اعمل حاجه زي كده يا اخي سبحان الله اولا انا مش عايز اقول لك تكون على ثقه في نفسك لا خلي عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى خلي عندك ثقه في الله سبحانه وتعالى انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني وانا يا رب نيتي نفسي اخدم دينك يا رب نفسي اقدم اي خدمه نفسي اعمل اي خير فيا رب اكرمني يا رب وهكذا خلي عندك النيه الجميله دي بفضل الله ربنا هيكرمك دنيا واخره اخلص النيه لله ان تصدق الله يصدق ده بيفكرني بموضوع حته الصدق ديت آه، حديث رواه النسائي بسند صحيح ان رجلا من الصحابه ولم يسمى اسمه في هذه الروايه انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في غزوه خيبر فالمهم بعد غزوه خيبر طبعا كان في غنائم غير عاديه كانت اكتر غزوه فيها غنائم كانت خيبر فالمهم بعد الغزوه مباشره النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الصحابه وكان هذا الرجل الاعرابي الصحابي الجليل كان زي ما تقول في سفر قريب آه، يعني ايه فما ما كانش موجود ساعه تقسيم الغنائم المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى اول ما رجع الصحابه بقى شايلين له الغنائم بتاعته فاول ما وصل قالوا له هذا آه، حظك من غنائم خيبر بص الغنائم لقى آه، مجموعة آه، إبل على آه، مثلا خيول على سيوف على رماح ع- يعني فاهم ازاي حاجات كتير على فلوس فعمل ايه راح واخد كل الحاجات دي شوف الصدق كان ممكن يروح للنبي عليه السلام يقول له طب وليه التعب ده يا رسول الله يعني ما كانش ليها لازمه والله يعني احنا طالعين في سبيل الله ويعني والموضوع يعني في بيته وكده واخد بالك فالنبي عليه السلام يقول له يعني ده حظك طب خلاص آه، قدر الله ما شاء فعل جزاكم الله خيرا لكن ما عملش كده راح واخد كل الحاجات ديت وراح طالع على النبي عليه السلام قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وضح له بقى المسألة ليه, ليه, ليه ولينا كمان يعني قال إن تصدق الله يصدق وبالفعل جه في الغزوة اللي بعدها دخل هذا الصحابي الجليل وجاهد في سبيل الله فقتل في نفس الموطن الذي اشار اليه تخيل حضرتك كده لو واحد جالك النهارده وبيقول لك اتمنى ان انا ادخل حرب اسلاميه وان شاء الله هنضرب برصاصه في الحته دي وتيجي تكتشف انه انضرب في نفس الحته اليس هذا من ادله صدق هذا الانسان آه، صح ولا لا فالمهم فدخل فعلا الغزوه واتضرب في نفس الموطن فدخلوا به على النبي صلى الله عليه واله وسلم فاول ما شافه قال له قال للصحابه ايه اهو هو يعني هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا قال هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد يا الله شفت قد ايه المناقب الجميله وشفت الهمه العاليه وشفت الناس الافاضل اللي كانوا مخرجين الدنيا من قلبهم لا تساوي عندهم جناح بعوضه المساله بالنسبه لهم تحصيل حاصل هي ايام وبنعديها وده مكان بنختبر فيه وان شاء الله ننتقل الى النعيم الاكبر الدائم في جنات النعيم التي قال عنها جل وعلا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا جدا من علو همة الشباب احنا عاملين برضو بنحفز الشباب عشان بيقول يا شباب خليكوا شباب شباب محمد صلى الله عليه وسلم عشان الناس كلها والدنيا كلها تعرف أن محمدا ما خلف نساء إنما خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع كان مين بقى اللي عايزين ن- نذكره بعد قصة زيد بن ثابت أسامة ابن زيد أسامة بن زيد كانوا يسمونه الحب ابن الحب أحب من أحب الناس إلى قلب النبي عليه السلام وأبوه من أحب الناس إلى قلب النبي عليه السلام أبوه مين؟ أبوه زيد بن حارثة مين زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة اللي كان في يوم من الأيام خارج مع أمه في زيارة لبعض آه، أقاربه يعني زيارة صلة رحم يعني وهم خارجين غارت عليهم قبيلة فراحوا واخدين زيد بن حارثة وراحوا بايعينه في سوق عكاظ مين اللي اشتراه؟ حكيم بن حزام حكيم بن حزام ده مين؟ تبقى عمته خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد فراح آه، لخديجة بنت خويلد وراح قال لها عمتي ده هدية ليكي عبد يفضل عندك فراح مديلها زيد بن حارثة في التوقيت دوت كان النبي عليه السلام رايح يتجوز خديجة بنت خويلد فلما وقعت عيناه على زيد بن حارثة أحبه جدا فلما رأت خديجة حب النبي لزيد بن حارثة قالت هو لك هدية يا محمد صلى الله عليه وسلم كان لسه النبي عليه السلام إيه لسه ما- لم يبعث صلى الله عليه وسلم يتجوز السيدة خديجة قبل البعثة فالمهم آه، فأخذه وتبناه تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سماه آه، زيد ابن محمد ده الكلام ده طبعا قبل بقى ما تنزل الرسالة على النبي عليه السلام وقبل إيه وقبل ما يحرم آه، التبني في الإسلام فقال خ- خرج إلى الحجر آه، عند الكعبة وقال أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه ومن هنا اسمه زيد بن محمد حتى نزل قول الله عز وجل آه، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله إيه- إلى آخر الآيات فنزل تحريم التبني فبعد ذلك أطلق عليه زيد آه، ابن حارث كان هو الحب كان أحب الناس كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت أمنا عائشة هكذا إن أحب الناس إلى قلب الله عز- هو زيد بن حارثة ولو كان حيا لاستخلفه النبي بعده خدت بالك ان زيد بن حارثه مات قبل وفاه النبي عليه السلام انتوا عارفين طبعا قصه آه، وفاه زيد بن- او استشهاد زيد بن حارثه في سريه مؤتة وكان مين اللي شايفه ابنه اسامه بن زيد شوف سبحان الله تخيل لما الاب وابنه طالعين في ايه في سريه واحده وزيد بن حارثه النبي عليه السلام كما ورد عند البخاري آه، امر على آه، سريه مؤتة ثلاثه مع ان ده ما كانش عاده النبي عليه السلام النبي عليه السلام كان لا يؤمر على السريه الا واحد بس بس عشان دي كانت سريه مهمه جدا حتى يسميها ال- اهل السير والمغازي يسموها غزوه مؤتة والغزوه لابد ان يتوفر فيها شرط او يعني بي- يعني ال- ال- الغزوه بيكون فيها النبي عليه السلام بنفسه اما ما خرج فيها الصحابه بتسمى سريه فكانوا يسمونها غزوه مؤته لاهميه هذه السريه سريه سبحان الله آه، فيها 3000 موحد وعدد الكفار قد ايه 200000 يعني فلذلك النبي عليه السلام امر ثلاثه ليه؟ لأن سقوط الراية تضعف الروح المعنوية جدا عند الجيش فممكن ممكن يكون سبب الهزيمة فقال على القوم زيد بن حارثة ده رقم واحد عنده على أي- على القوم إيه؟ زيد ابن حارثة فإن قتل أو إن أصيب يعني فعلى القوم مين؟ فعلى القوم جعفر بن أبي طالب فإن أصيب فش- فهي عبد الله ابن رواحة فإن أصيب فتخيروا ما شئتم بالفعل زيد بن حارثة في بداية هذه السرية أول ما دخل يقول الراوي شاط في رماح القوم اللفظ طبعا واضح جدا مش محتاج يتفصل شاط في رماح القوم يعني اتقطع حتت يعني مثلا 50 60 رمح دخلوا جسمه ما خلوش حتة في جسمه مين اللي شاف المنظر ده أسامة بن زيد ويا سبحان الله يعني مشهد مؤثر جدا بقى في عودة أسامة بن زيد وهو راجع من سرية مؤتة وداخل على النبي عليه السلام ووشه من يعني سبحان الله وقلبه منكسر كده وشه في الأرض وأول ما شافه النبي عليه السلام راح بكى يعني آه، مشهد من المشاهد اللي, اللي اتأثر في نفس الإنسان جدا أول ما النبي عليه السلام على طول شافه راح بكى لأن طبعا سي- زيد بن حارثة كان كان ليه مكانة عالية جدا عند النبي بشكل لا تتخيله وابنه ده يعني حبيبه من ريحته واخد بالك فأول ما شافه ف- فبكى فذهب أسامة بن زيد فالنبي عليه السلام قال غبت عنا ثم جئت لتبكينا يعني يعني يعني عايز يقول له يعني ده انا ده انا ما صدقت اشوفك يعني بقى جاي عشان يعني فاهم ازاي يعني هو النبي عليه السلام متاثر بيه جدا والموت زيد بن حارثه فراح اسامه بن زيد ورجع تاني يوم فاول ما شافه واول ما عينيه نظرت يعني وقعت في عين النبي عليه السلام راح بكى مره تانية قال تغيب من عنا مرة أخرى ثم تبكينا يا أسامة وراح واخده بالحضن برضه صلى الله عليه وسلم فكان يسمى الحب ابن الحب وكان من اسعد ايام النبي عليه السلام يوم آه، طبعا زوج زيد بن حارثه من مين؟ من آه، من ام ايمن لان هو طبعا زيد بن حارثه الاول اتجوز مين؟ لو تفتكروا الاول جوزه من زينب بنت جحش فاكرين القصه ديت؟ القصه رواه البخاري لما النبي عليه السلام حب يبطل موضوع بقى العادات الاجتماعيه والفوارق الطبقيه وده غني وده فقير فراح مجوز مين؟ زيد بن حارثه، النبي عليه السلام ده بقى بتاعه يعني فاهم ازاي؟ يعني هو كان كان مولى من الموالي او كان عبد من العبيد فالنبي عليه السلام اعتقه فبقى مولى من الموالي خلاص هو حر لكنه مولى واخد بالك فحب يتجوز بمين من زينب بنت جحش مين زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم الحسيبة الوضيئة الجميلة القرشية النسيبة التي يتمناها كل نسيب وحسيب ووضيء من أهل قريش فلما النبي عليه السلام حب يجوزها له فزينب بنت جحش رفضت فالنبي عليه السلام آه، لما هي رفضت نزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله واتجوزها لمدة سنة وطلقها فلما طلقها هي التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات سبحان الملك فكانت آه، يعني تتفاخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات نكمل موضوع أسامة بن زيد في الحلقة القادمة إن شاء الله وما زالت الهمة تعلو وتعلو حتى تصل إلى عنان السماء أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون